والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام القراء إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بإذن رب تبارك وتعالى سنستكمل ما قد بدأناه من باب الفتح والإمالة وكما تعودنا إن شاء الله بنبتدي نبين وفي الحقيقة حلقة النهاردة هامة جدا جدا جدا في هذا الباب وعلى حسب ظروف أو وقت الحلقة إما أن يكتمل الباب بإذن الله تعالى وإما يعني عشان ما تغاش على التطبيق العملي يعني احنا الحمد لله هو فاضل لنا الحلقة ديت ان شاء الله في باب الفتح والإمالة لأن قلت لكم ان هذا الباب بالنسبة لي ولغيري لكل من يريد أن يتدارس الرواية لكل من يريد أن يتدارس قراءات السبع أو القراءات العشر باب الفتح والإمالة من أهم أبواب القراءات وفي الحقيقة هو متشابك ومتشعب في كتب القراءات فحاولت ان انا اعرضها بمنهجية طرق التدريس كما تعلمت بمنهجية طرق التدريس فأفكركم كده عشان أوريكم المنهجية أنا ماشي بيها إزاي أنا قسمت معاكم كمقدمة في باب الفتح والإمالة قلت إن أنا عندي ألفاظ قد تقرأ بالتقليل قولا واحدا وألفاظ قد تقرأ بالفتح والتقليل رتبنا مع بعض الألفاظ اللي احنا هنقرأها بالتقليل قولا واحدا وفي الحقيقة قتلناها بحثا سويا رتبتها وقلت انها مش مرتبة هي معروضة عرض بس انا عرضتها لكم في برنامجنا عرضتها بمنهجية طرق التدريس ورتبتها معاكم من اراد ان يراجع هذا وان شاء الله هنبقى ما ننتهي من قواعد الرواية هنرجع نراجع تاني ونشرح تاني قواعد الرواية بإذن الله تعالى لحد ما نشرب رواية ورش فرتبنا المقلل قولا واحدا قلنا ليس له ارتباط بمد الايه البدل جينا انتقلنا بعد كده وده الشق المهم بالنسبة لي قوي ألا وهو شق المقلل بخلف عنه وخلينا أكون متفق معاكم سويا يا إخوة يا أخوات إنه الألف المادية هي المنوطة أو هي زي ما بنقول كده المقصودة بالفتح والإمالة موسى موسى فلما بنتعامل مع الألف المادية أقراها بالفتح أو أقراها بالتقليل فده بنسميه مقلل بخلف عنه ده بقى الشغل ده اللي هيكون مرتبط معايا بمد الإيه البدل فمعنى ذلك قرأنا بقصر البدل هفتح الألف قرأت بتوسط البدل هقلل الألف قرأت بإشباع البدل هفتح وقلل في الألف يعني العمدة في رواية ورش كل حلقة بقولها على مد البدل صح ولا لا طيب جيت لما قلت لكم مقدمة لو تتفكروا معايا وقلت ازاي اكشف ان اللفظ اللي قدام عينيا في فتح وتقليل قلت الحاجة اللي هقولها دي ملهاش تالت يا بتعامل مع اسم يا بتعامل مع فعل يا بتعامل مع اسم يا بتعامل مع فعل لو انت بتتعامل مع اسم هتقرا هذا الاسم تجيب التثنية بتاعته مثناه بدل ما بتتكلم على مفرد خليهم اتنين مثنى موسى خليهم اتنين موسيان عيسى خليهم اتنين عيسيان وانت بتقلبهم الاتنين او بتخليهم مثنى لقيت الالف تحولت الى ياء فبنسميها ذوات الياء فبقى هنا الكلام بقى معنى ذلك ان ينفع في الالف دي اللي هي اتقلبت لياء ينفع فيها فتح وتقليل هلاقي حد يقول لي طب افرض كان اللي احنا بنتعامل معاه كان فعلا كان فعل انسب الفعل لنفسك وكأنك انت او انت اللي قمت بيه زي سعى لو انت اللي قمت او انت اللي قمت بيه تقول سعيت طب مشى مشيت قضى قضيت تولى توليت طب ما هو هنا لما نسبت الفعل النفسي تحولت الالف الى ياء فبنسميها برضو ذوات الياء يبقى فيها الفتح والتقليد طب افرض وافرضي اللي بنتعامل معاه وانا بنسبه لنفسي اتقلب لواو ما اتقلبش الياء ممكن ممكن نجا فعل ولا مش فعل نجا فعل ماضي انسبه لنفسك وانسبيه هتقول ايه نجوت الله ده انت قلبت الالف اتقلبت لواو بنسميها بقى هنا ذوات الياء ولا ذوات الواو ها ذوات الواو ذوات الواو كلام جميل طب هنا يا عم الشيخ هنفتح ونقلل طالما انها ذوات الياء خلاص ما بقاش فيها تقليد بدا بدوت دنا دنوت على علوت كل دي ثوات الواو طيب معنى كلامك ان كل ذوات الواو كل ذوات الواو ما ينفعش نجيب فيها تقليد الا في حاله تيجي نتابع مع بعض اللي بقالنا حل... حلقتين على مدار حلقتين بقول ينفع طب ركزوا معايا كده في الكلام اللي هنقوله دلوقتي تعالوا مع بعض سويا في باب الفتح والإمالة تعالوا نعرض كده سويا في باب الفتح والإمالة بنقول القسم الثاني المقلل بخلف عنه تفكر معي خلي بالك خلي بالك معايا الأمثلة لما أجي أقول بدا خلي بالك من الكلام يوجد سبعة أفعال رسمت بالألف يوجد سبعة أفعال رسمت بالألف لا تقليل فيها لورش ليه؟ لأن أصلها واوي وهي على النحو التالي بدا ودنا ودعا وعفى وعلى ونجا وخلى انسب الأفعال دي وانسب الأفعال دي لنفسك بدا تبقى بدوت دنا دنوت دعا دعوت عفا عفوت على علوت نجا نجوت خلا خلوت طبعا انا جبت تحتها ثلاث كلمات بس ثلاث افعال بس بس انا قلتهم قدامكم بالتلقي اهو السبع افعال قدام عينينا عشان اللي بيكتب معايا يبقى قدامنا سبع افعال اتكتبوا بالالف في المصحف في المصحف اتكتبوا بالشكل اللي انتوا شايفينه لكن لو أنا نسبت الفعل عشان أبحث عن أصل الألف في السبع أفعال دول هجد إن أصل الألفات في السبع أفعال دول أصلها إيه يائي ولا واوي واوي طيب اسمعوا بقى اللي جاية دي لأن هي اللي فيها الكلام كله لطيفة من اللطائف زي ما علمائنا قالوا عليه إذا زاد الفعل الواوي هي دي بقى الإجابة اللي على مدار حلقتين بس خلي بالكم من كل كتبة أنا ك... كل كلمة أنا كاتبها إذا زاد الفعل الواوي الثلاثي عن ثلاثة أحرف دنا وبدا ونجا وعفى السبعة اللي أنا عرضتهم اللي فاتوا كل فعل من دول كم حرف دنا كم كلمة كم حرف دنا الدال والنون والالف ثلاث حروف بدا الباء والدال والالف كل دي ثلاث حروف بقول بقى لما يزيدوا عن الثلاثة يبقوا أربعة مثلا إذا زاد الفعل الواوي الثلاثي عن ثلاثة أحرف لما يزيد عن ثلاثة يزيد فإنه يصير يائيا آه فيترتب على ذلك الفتح والتقليل لورش عن نافع دي بقى إجابة السؤال اللي أنا قلت لكم عليها طب بصوا اللي جاية دي بصوا الأمثلة بتقول إيه لما اجي نتكلم على كلمة دنا لما نسيبها لنفسي مش هتبقى دنوته لما يبقى واوي هتبقى ايه دنوته طب لو زادت في المصحف فإن زادت هتبقى أدنى آه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير بتاعت البقر آه طب ما هو لو أنت بحثت عن أصلها دنا تقول لي دي واوي ما ينفعش أعمل فيها حاجة لكن لما جت قدامنا أدنى بقت تاء أربع حروف هنا بقى ينفع فيها أدنى وأدنى خدت بالكم من الحتة دي طب شوفوا اللي جاية كمان نجا لما نسيبها لنفسي تبقى واوي تبقى ايه نجوت طب ولو زادت أنجا أنجا كده بقت مزيدة بحرف وممكن تتضعف تبقى مضاعفة تبقى نجا ممكن تبقى ايه نجا طيب على لما تبقى واوي تبقى علوت طب ولو زادت اعلى خدتوا بالكم من الكلام خدت بالكم طب دعا دعا لما يبقى واوي دعوت طب ولو زاد يدعى لما يزيد يبقى يدعى أه كل اللي يزيد عن ثلاث حروف يبقى ياء يبقى فيه الفتح والايه والتقليل خدت بالكم من القاعدة دي القاعدة دي اللي عليها شغل مهم هو ده بقى الشغل احنا خلاص عرفنا الأفعال الواوية طب ما هو الأفعال الواوية ثلاث حروف كل فعل من السبع أفعال اللي أنا ذكرتهم من شوية ثلاث حروف طب ولما يزيدوا عن ثلاثة يبقوا أربعة مثلا زي ما أنا ذكرت دلوقتي لا في كلام كده لما يزيدوا عن ثلاثة يبقى أربع حروف مثلا كده بقى يائي يبقى كده بقى في فتح وتقليل وصل الكلام طيب تعالوا نشوف الملحوظة اللي احنا جبناها بيقول لك ايه يوجد أفعال أخرى أصلها واوي في أفعال أخرى أصلها ايه واوي فإن زادت أيضا عن ثلاثة أحرف فلورش عن نافع الفتح والتقليل زي ايه زي ايه زكا عارفين انتوا سورة النور ما زكى منكم من احد ما زكى منكم زكى لما يبقى واوي هتبقى ايه زكوته طب ولما يزيد يبقى ايه مثلا ازكى او يتزكى خدت بالكم زادت ولا ما زادتش يبقى افتح وقلل ولا لا يبقى خلي خلينا لماحين مع كتاب الله طب شوفوا اللي جايه كده تلا تلا لما نسيبها لنفسي تبقى ايه تلوته طب ولو زاد لو زاد ممكن يبقى تتلى وممكن تبقى تلاها تلاها صح ولا لا زادت خدت بالكم طب خشوا على اللي جاي ربا ربا ربوت طب ولما تزيد أربى أربى زادت ولا ما زادتش زادت يبقى فيها فتح وتقليل ولا لا جلى لما يبقى واوي جلوت صح ولا لا طب تجلى جلاها خدت بالكم كله انا عايز بس ايه اوريكم ان احنا في فوائد في ايه في فوائد يبقى شفت دي قاعدة الوويات ازاي قاعدة في منتهى الأهمية أنا شايف مناط, مناط الحلقة النهاردة مختلف كده بقى الكلام اختلف يعني لما تبقى أفعال ووية وقدام عيني الثلاث حروف وابقى لماح باصص للمصحف كده وثلاث حروف اه لا مفيش تقليل اوعى اوعي ده بقى فعل واوي اوعى طب لما يزيد لما يزيد اه هنا بقى في كلام لما يزيد عن ثلاثة أحرف لك الفتح والتقليل طيب في بقى يعني ايه شوية قواعد انا جايبها برضو اوزان بس طبعا هنا كنت بعض الناس التقيت بيهم في القراءات ناس دارسين القراءات العشر فبيقولوا لي يا عم الشيخ الكلام ده في متن الشطبية قلت لهم والله في متن الشطبية قالوا لي في متن الشطبية قلت لهم والله في متن الشطبية تعالوا كده نشوف ردا عليهم يا ترى الكلام ده في متن الإمام الشاطبي في القراءات السبع ولا جبت الكلام ده من عندي بصوا البيت بيقول إيه بص الإمام الشاطبي قال إيه كل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلى لا لا لا شايفين البيت كويس هو ده بتاع الأفعال الووية لأن الأفعال الووية ثلاث حروف فلما يزيد يمال شوف بقى الإمام الشاطبي الله عليك يا شاطبي الله عليك يا إمام يا شاطبي يا إمام زمانك شوف الإمام الشاطبي قال إيه كل ثلاثي أي كل فعل واوي ثلاثي يزيد هيزيد عن ثلاثة فإنه ممال هنا الكلام ممال أصل الإمام الشاطبي في الشاطبية في القراءات السبع مش بيتكلم على ورش بس ده ورش راوي فلما يجي يطلق لفظ ممال يقصد إمالة صغرى وإمالة كبرى لأن لما بدأ الأبيات بتاعت الفتح والإمالة ماذا قال وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصل وينزل يديك القاعدة ويقول لك وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا القاعدة اللي أنا علمتها لكم إن أجيب تثنية الأسماء وانسب الفعل لنفسي ما هو قالها الشطبي أنا ما قلتهاش مش أنا اللي قايل ده سيدنا الإمام الشطبي اللي قال وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا أهو البيت في الشطب في الشطبية ولا مش في الشطبية كل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلى لما زود الافعال الووية دي عشان كده قالك فانه ممال هتميل سواء كانت امالة صغرى تقليل زي ورش او امالة كبرى للحمزة والكسائي ممال وراح قالك كزكاه هنا الكاف للتشبيه والتمثيل على سبيل المثال يعني كزكاها لان اصلها زكى زكوت فلما تزيد زكى زكاها بزادت يبقى فيها فتح وتقليل او او فيها امالة كبرى كزكاها وانجى لان اصلها نجا نجوت فتزيد بقت أنجى أربع حروف فبقى فتح وتقليل سواء لورش أو إمالة كبرى لحمزة وكساء وابتلى إلى آخره يبقى البيت في الشطبية ولا مش في الشطبية أنا ما جبتش حاجة من عندي الشطبي اللي قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة ماشي الكلام طيب أنا بس خايف الوقت يدهمنا آه عشان ما نطغاش على التلاوة بتاعتنا في سورة المائدة هدي حاجة كده كمان وهكتفي بذلك علمائنا علمونا حاجة كمان يبقى إذا بصوا التسلسل افهموا الحكاية اللي بحكيها في المقلل بخلف عنه أنا رتبتها إزاي أولا رتبتها معاكم إنه في الأسماء أجيب المثنى هكشف الألف أصلها ياء يبقى فيها فتح وتقليل في الأفعال هنسيبها النفس تتقلب الألف لياء خلاص فنسيبها النفس فتنقلب الألف لياء في الأفعال فيبقى فيها فتح وتقليل الأفعال الواوية دي, دي مرحلة شوف المراحل ماشية ازاي تاني مرحلة الأفعال الواوية اللي أصل الألف فيها واو لو زادت عن ثلاث حروف يبقى فيها فتح وتقليل المرحلة الثالثة إن علمائنا الكرام مسكوا كلمات المصحف كلها وراحوا عملوها على أوزان قال لك الأسماء اللي هنقولها دلوقتي لما تيجي على الوزن ده يبقى فيها فتح وتقليل اسمع القاعدة دي قرأ ورش عن نافع المدني بالفتح والتقليل لكل لفظ جاء على وزن فعلا ايه جاء على وزن ايه فعلا فعلا يعني الفاء مفتوحة والعين ساكنة واللام مفتوحة وبعدها ألف مادية فعلا حتى كاتب جنبها بفتح الفاء طب الكلام ده سابوهن عايم كده قال لك وتحقق ذلك في أحد عشر لفظا في المصحف 11 كلمة في المصحف عد معايا سلوى فعلا يحيى فعلا تقوى فعلا شوف انا بوزن لك اهو مرضى فعلا شتى فعلا موتى نجوى طغوى صرعى دعوى قتلى 11 اسم على وزن فعلا لما مجرد ما تشوفهم في المصحف تقول على طول فيهم فتح وتقليد أسألك السبب تقول لي لأنهم هذا اللفظ جاء على وزن فعلا هقولهم تاني عشان اللي بيكتب ورايا سلوى ويحيى وتقوى ومرضى وشتى وموتى ونجوى وطغوى وصرعى ودعوى وقتلى في إمام جليل اسمه العلامة الخليجي رحمه الله أصغهم في أبيات شعرية نشوف الأبيات كده العلامة الخليجي أصاغ هذه الكلمات في أبيات شعرية بص قال لك إيه سلوى ويحيى علما وتقوى مرضى وشتى ثم موتى نجوى طغوى وصرعى ثم دعوى قتلى إحدى وعشرة بفتح فعلا الله عليك يا خليجي أقولها تاني نقولها تاني سلوى ويحيى علما وتقوى مرضى وشتى ثم موتى نجوى طغوى وصرعى ثم دعوى قتلى إحدى وعشرة بعد فتح فعل إحدى وعشرة بفتح فعلا خلي بالكم خدتوا بالكم من الأبيات ما هو بيقول لك من حفظ المتون هذا الفنون أنا مش هتقل أكتر من كده أنا عندي كلام كتير قلت لكم لو فتحت باب الفتح والإيمان مش هنتهي فكفاية علينا كده كفاية علينا كده كفاية شرح أنا عايز بس اللي أنا قلته النهاردة يتحفظ يحفظ مش عايز أكتر من كده يعني أنا بحاول مع بعضنا كده نسلسل المعلومات نفهم نفهم ونعيش الكلمات اللي أنا قلتها يعني أنا أنا نفسي أصل يعني ناخد بإيدين بعض كلنا نقرأ الرواية بفهم مش بحفظ ابقى عارفه انا بقرا ابقى عارف انا بقرا اه هنا ادغام لان ورش قرأ بادغام هنا فتح وتقليل لانها على وزن كذا لان مثناها كذا لان لو نسبت الفعل النفسي كذا عايز الشغل ده ماشي الكلام طيب نقرا بقى يعني احنا طغينا على معذره الشرح خدني سرحت معاكم في الشرح فان شاء رب تبارك وتعالى بقى تعالوا كده نقرا عشان اتلقى اسمع بقى التلقي كده وأدائكم الصوتي بإذن الله تبارك وتعالى آه إن شاء الله تعالى آه هنقرأ كده ما تيسر من سورة المائدة بدءا من الآية 12 من سورة المائدة بداية ربع ولقد أخذ الله ولقد أخذ ولا ولقد أخذ الله ها يلا استعن بالله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن لأكفرن عنكم لأكفرن عنكم سيئاتكم وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحذفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ونسوا حظا مما ذكروا به ذكروا به ولا تزال تطلع يطلع على خائنة منهم إلا قليلا إلا قليلا منهم ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير بارك الله فيكم يبقى احنا احنا كده قرينا النهارده من الايه 12 الى الايه السابعة عشر من سوره المائده هعلق تعليقات سريعة آه، قبل تلقي الاتصالات أو إحنا بنتلقى الاتصالات آه، عندي طبعا مد البدلات في الآية نمرة 12 خلي بالكم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم عندي وآتيتم وعندي وآمنتم وعندي سيئاتكم هنسوي مد البدلات قصر ثم توسط ثم إشباع طيب تتلقى الاتصال الأول طيب السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل أعزك الله يا حجة بارك الله فيك الله يكرمك يا حجة ازيك يا شيخ محمد الله يسترك في نعمة الله يديك الصحة يا رب تفضلي يا حجة أقرأ إن شاء الله إن شاء الله حضرتك تابعت الشرح يا حجة نعم ربنا يكرمك الله يبارك فيك الله يسترك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم نعم وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله نعم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وآتيتم الزكاة وآمنتم
ها؟
برسلي وعزرتموهم أقول حاجة تفضل جميل الاداء بورش بس عايزين بقى ايه احكامنا العاديه يعني مثلا اخفاء الشفه والميم اللي ورا الباء دي الغنه تاخد حقها حاضر يلا
و...
من و- عنده وامنتم وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم جميل
وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله نعم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل اسال سؤال تفضل ما حكم دال قد اذا جاء بعدها ضاد ادغام رائع السؤال الثاني نعم هل لام ضله تغلظ لورش لا الله يفتح عليك الله طيب يبارك فيك نعيد تاني فقد ضل حاضر فقد ضل سواء السبيل بارك الله فيك يا حاج الله يديك الصحة يا رب آمين يا رب معنا أخونا شاكر من تونس السلام عليكم السلام عليكم شيخ عليك السلام أخي الكريم الله يصلحك معذرة أخي الكريم على الإطالة أه، لا عليك تفضل أخي الكريم فبما نقضهم ميثاقهم بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه نعم
يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به نعم.
ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة نعم
وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون بارك الله فيك أخي شاكر جزاك الله خير جزاكم الله خير.
السلام عليكم عليك السلام معنا أخونا متولي السلام عليكم يا وعليكم.
متولي
السلام عليكم عليك السلام يا متولي ازي حضرتك يا مولانا الحمد لله يا متولي نقرا منين آه إن شاء الله من مطلع الصفحة ومن الذين قالوا إنا نصارى حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغوينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة مم.
وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم بارك الله فيك يا متولي أحسنت معنا الحاجة صباح السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبدأ لو سمحت آه إن شاء الله اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم ها؟
وأمه طيب ابني ولا ابنه
ابنه طيب
إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا نعم ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير أطلق الله لسانك بالقرآن بارك الله فيك طيب معنا آه، أحمد من بني سويف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي الكريم هنبدأ- هنبدأ منين إن شاء الله يا شيخ آه، من مطلع الربع أخي الكريم ولقد أخذ الله ماشي يا شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله يا ميثاق أحمد.
بني أحمد. أحمد.
إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر رقيبا يا أحمد أيوه سامعني معاك طيب آه، أنت هتقرأ بحفص ولا برش يا أحمد بحط إن شاء الله طيب اقرأ بحفص بس بشرط أشرط عليك شرط أيوه تقرأ معايا آية بورش موافق
اللي هي ما أنا بصراحة ما- ما, عن- ما عنديش خلفية عن إيه بورش طب يعني اقرا الاول بحفص اسمعك وبعدين لما اقول لك تقول ايه بورش شوف اذا كان ورش سهله ولا لا ماشي ماشي يا شيخ اقرا الاول بحفص ماشي يا شيخ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ليا ملاحظه يا احمد أيوة اول ملاحظه لما تيجي تقلقل ما تكسرش القلقله يا احمد ما تقولش ولا قاضي اخذ ولا قاضي لا خلي ولا قاضي.
القلقله محتفظه بسكونها ولا ولا قد قاضي.
ولا قد سامع صوتي يا احمد سمعت إن شاء الله ولا قد قول كده ولا ولا قد قد.
اخذ الله
ولقد أخذ الله طيب الحاجة التانية يا أحمد أيوة.
ميثاق ميثاق هل الثاء مرققة ولا مفخمة يا أحمد؟
ميثاق مم. حرف مر- الثاء مر- مر- مرققة عشان قبلها يا لا هي م- مال الثاء باللي قبلها واللي بعدها الثاء نفسها لما بتيجي تقولها بتقول ثاء ولا ثاء لا ساء ميثاق يبقى مرققة ولا مفخمة؟
مرققة بس خلاص يبقى ملهاش دعوة لا قبل ولا بعد يا عم أحمد.
ماشي يلا ماشي.
يا عم.
ولقد أخ... ولا... ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا طيب نا ولا ناه؟
نقيبا يعني يعني أقول نقيبة نا ولا نقيبة ناه؟
ن... ن... نقيبا ايوه كده يعني كمل نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذ وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار برضو الانهار ها ولا ها الأنهار لا ها الانهار الأنهار ايوه كده
فمن كفر بعد ذلك فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل فقد ضل سواء السبيل طيب صلى على النبي يا احمد عليه افضل الصلاه والسلام اقول ضل لا لا ولا لا
ضل ايوه كده صلحها بقى فقد ضل ماشي حاضر صلحها يلا حاضر فقد ضل فقد ضل لا.
فقد ضل سواء
بارك الله فيك يا أحمد جزاك الله خير طيب آه، معنا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تفضلي يا أخت وردة
أكمل آه لا اقرأي من مطلع ربع ولقد أخذ الله ميثاق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعز عفوا وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات ولأدخلنكم طب يا أخت وردة ح- حضرتك هتقرأي بقصر البدل نعم طيب
ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار نعم فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم بس بيني- ميثاق- أظ- أظهري القلقلة فبما نقضهم
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم ق- وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا مم.
ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تز ولا تزال ولا تزال تطلع على خائنة ها؟
منهم على خائنة بين الكسر
ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغوينا بينهم العداوة فأغوينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة نعم وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون بارك الله فيك يا أخت وردة أحسن الله إليك طيب طيب أه بأكد على والبغضاء إلى يوم القيامة عشان ما أكدتش طيب معنا اتصال السلام عليكم يا أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أحمد الحمد لله بخير يلا اقرأ ومن الذين قالوا إنا نصارى إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا وقضينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ما حكم الهمزة الثانية يا أحمد التسهيل والإبدال لا التسهيل قولا واحدا عارف ليه لأن دول مختلفتين في الحركة من كلمتين معايا يا أحمد نعم نعم اولا دول مختلفتين في الحركة ومن كلمتين وطالما ان هما مختلفتين في الحركة والاولانية هي اللي مفتوحة يبقى التانية تسهل قولا واحدا فتح الأولى سهل فتح الأخرى أبدل نعم ايوه اديك قلت أهو فتحة الاولى سهل بس يلا
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا احمد نعم يلا هات محمد محمد فين اتفضل مع حضرتك يلا
السلام عليكم عليك السلام يا محمد يلا اقرأ يهدي به الله إن شاء الله
طيب انقطع الاتصال آه يبقى انا باكد على والبغضاء الى يوم القيامه التسهيل قولا واحده لان لو لاحظنا الكلمه عندي همزتان مختلفتان في الحركه الواحده الاولانيه مفتوحه والهمزه الثانيه مكسوره يبقى مختلفتان في الحركه ومن كلمتين بس السؤال لما قلت قبل كده مرارا وتكرارا لما تجيني همزتين مختلفتين في الحركه وتكون الاولى هي اللي مفتوحه يبقى على طول حكم الثانية هيبقى حكم الثانية هيبقى التسهيل قولا واحدا فتحة الأولى سهل فتحة الأولى إيه؟ سهل خلاص دي اللي حبيت إيه؟ أأكد عليها الحلقة القادمة ختام باب الفتح والإمادة في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية زي ما شفتوا النهاردة كده برضه هسرد أبيات شعرية في منتهى الأهمية يا إخوة ويا أخوات حلقة النهاردة هامة وتتمتها الحلقة الجاية يعني زي ما نقول كده اللي شاهدنا النهاردة الحاضر يعلن الغائب رجاء واللي ليه سؤال يسألني الحلقة الجاية خلاص بإذن الله تبارك وتعالى وإن شاء الله الحلقة الجاية بعد ما أختم باب الفتح والإمالة الحلقة التي تليها هخصصها الأسئلة حول الفتح والإمالة اللي عايز يسألني باب الفتح والإمالة ككل وفات وفات وحاجة في هذا الباب خلاص بارك لي ولكم في القرآن العظيم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقاء فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما ويتابع